بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذا هو الدرس الحادي والخمسون من دروس التفسير تفسير القرآن الكريم وما زلنا في سورة الفاتحة وكنا قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انتهينا من ذكر المغضوب عليهم اليهود عليهم لعنة الله اللهم لعنهم في الدنيا والآخرة وذكرنا من صفاتهم ما وقع في المسلمين بعدهم تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ثم انتقلنا في الحلقة الأخيرة إلى ذكر النصارى نعوذ بالله منهم ومن شرهم هؤلاء النصارى الضالون وقلنا أن الفرق بين المغضوب عليهم والضالين أن المغضوب عليهم أن المغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا أما الضالون فقد أعرضوا عن الحق لم يعرفوه ولم يتبعوه أوضح مثال لهم ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى وهذه ما سميتها في دروس سابقة نظرية الاستحمار نظرية الاستحمار هناك أناس هكذا بيستحمر وقلت إن اسمحوا لي بهذه اللفظة المنحوتة بيعمل فيها حمار هو فاهم بس يقول ايه مش فاهم وهذا دأب اهل الباطل دوما مع اهل الحق قالوا يا شعيب ايه ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو رارهتك لرجمناك ما العلاقة بين أنهم لم يفهموا وأنه ضعيف هم لا يريدون أن يفهموا هناك بعض الناس في عصرنا ورثوا هذه الصفة من هؤلاء نظرية الاستحمار أنه لا يريد أن يفهم لا يقبل أن يفهم يعرض عن شرع الله لا يتعلمه ولا يعمل به تيجي تكلمه لك بقول لك ايه انا مش عايز اعرف انا كده كويس ومريح دماغي وماشي زي ما انا عايز ومالكش دعوه كما قالها لنا بعضهم زمان بقى برضو في بداية الدعوة لو الجنة من طريقكم احناش عايزينها هكذا هذه نظرية قالوها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء شفت الحمرية المفروض يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه اهدنا إليه بينه, بينه لنا لكن هم يقولوا إن كان هذا هو الحق اقتلنا بالحجارة ارمينا بحجارة من السماء شيء عجيب جدا الشاهد أيها الإخوة أن الضالين أبوا أن يقبلوا الحق وذكرنا من صفات الضالين أولا الإعراض عن الحق لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به اثنين الغلو في الصالحين الجملة اللي احنا كاتبينها في السيرة انه إن, ان الشرك هوان يأتي من الداخل كما يفرض الإنسان الممسوخ كنت بقول إيه كل ذل ينال الإنسان من ظاهره ويصيبه من غيره يسير شفاؤه سهل إزالته أما إذا انبثق الذل من النفس ونبع من القلب فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي لو إنسان من جواه عزيز غني النفس أي حاجة مهما يزله دايما نقول للشخص ان مهما اتعمل فيك كل ده على ظاهر جسمك اما قلبك عزيز غني بالله هي دي القضية طالما ان قلبك عزيز بالله وغني بالله مفيش حد يذلك حتى وان ذل ظاهرك اما اذا نبع الذل من داخل الانسان والهوان من داخل الانسان ده اللي ملوش علاج وده اللي عاناه سيدنا موسى مع بني اسرائيل في التيه في صحراء سيناء عمال يقومهم ويقف خرجوا من ذل فرعون لكن هم كانوا مع فرعون سنين طويله قد ايه الفوا الذل الفوا الذل استمرؤوه وهي النفس كده لما ي... لما تألف الذل وتستمرئه ما تعرفش تخرج منه ما تعرفش تتخلص من هذا الذل للأسف الشديد فلذلك سيدنا موسى لما أخرجهم من الذل وطلعهم في صحراء سيناء بقوا في صحراء وبيحكمهم دين نبي مكلم وبقى كل واحد منهم محدش بيقول له رايح فين ولا جاي منين أكله وشربه بين إيديه اللحمة المشوية والعسل والمية واعبد ربنا وبرضه مفيش فايدة عايزين يبقوا أزلة اجعل لنا إلها كما لهم آلاء عمل لهم عجل وخرم في خرمين ساعة ما الهوى دخل صف سقفوا ورقصوا وزي ما بتذكر القصص الإسرائيليات إن سيدنا موسى لما راح لربه أربعين يوم ورجع سمع تصفيق وصفير ورقص بالليل فاستغرب في ايه راح لقاهم بعمالين يطوفوا حوالين العجل ويسقفوا ويرقصوا ألقى الألواح ربنا كتب له التوراة على ألواح كتبها الله له بيده رمى الألواح في الأرض كسرها من إيه من هول الصدمة بعد كل ده بتعبدوا عجل وترقصوا ما هم كانوا عايشين فين بيرقصوا هنا في مصر كانوا بيرقصوا مع الفراعنة هنا حوالين الأصنام برضو والتماثيل فلازم اللي جه مصر يرقص فخرجوا بيرقصوا برضو الشاهد ايه ان الذل بقى اذا طلع من الأ... اذا وجد في القلب صعب جدا ازالته فلذلك المرء الممسوخ يؤله بقى من الجمادات ما يشاء كان ليا بحث قديم زمان وانا شاب صغير عشرين سنة بس وانا عندي عشرين سنة ان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقيض للزوج والزوجة اللي شكل بعض انا بقول دايما مش كل النساء تنفع في التعدد ولا كل الرجال ها تنفع في التعدد مش كل راجل ينفع يتجوز اكتر من واحدة في رجالة ما تنفعش ومش كل واحدة ست ينفع انها تبقى زوجة تانية او زوجة تالتة او زوجة رابعة ما تنفعش في نساء ما تنفعش فهمني ازاي انا اقصد النظرية اللي انا كنت كاتبها وانا صغير خالص وما زلت اعتقد جزءا كبيرا من صحتها ان في راجل ما ينفعش يمشي بيت وفي واحدة ما ينفعش حد يمشيها فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى وهو الحكيم القدير دايما ي... الراجل اللي ما ينفعش يمشي بيت ده يديله واحدة تمشيه ودايما الراجل اللي ما ينفعش واحدة تمشيه يديله واحدة ما ينفعش تمشيه او هي ما تعتقدش كده يعني في بعض النساء اللي هم سليمات الفطرة تقول لك انا ما, ما, ما ينفعش اسوق انا عايزة راجل هو اللي يحكم اصحاب الفطرة السليمة هي بتبقى هي كده هي هي دي النظافة هي دي الفطرة تقول لك عايزة راجل عايزة راجل الراجل هو اللي يمشي هو اللي يحكم هو اللي يقول وحتى احيانا تسمع منها ان هي تقول لجوزها كده هو انت راجل انت انت عمرك زعقت ولا ضربت قلم هي مش عايزاه يضرب لكن هي عايزه تشوف ايه دي امراه سليمه الفطره في منكوسه الفطره بقى اللي هي عايزه ايه عايزه تحكم عايزه تمشي في في امراه مسترجله كده تبقى هي عايزه كلامها هي اللي يمشي وعايزه هي اللي تقول وسبحان الله العظيم لسه يعني كنا بنحل اشكال قريب ان هي عايزه تشتغل عايزه تشتغل ليه هي بتحب انها تبقى ظاهره وتقدم خدمات للناس والناس يمدحوها ويقولوا عنها هي عايزه كده يبقى لها وجهه اجتماعيه في نساء كده وفي نساء لو جبت لها تليفون تقول لك اعمل ايه انا مش عايز اكلم حد ولا عايز اشوف حد ولا عايز اخرج من البيت عايز اقعد كده ده موجود وده موجود اللي وصلنا للموضوع ده ايه ان في بشر هو عايز يتحكم عايز يتركب عايز يتذل هو كده فتلاقيه يروح وهو مسافر في الصحراء تبول وتبرز فيجيب ثلاث احجار عشان يمسح بيهم البول والبراز ينقي انضف حجر يخليه اله ويمسح بالاثنين التانيين كانوا كده دلوقتي الناس ما بتعبدش الاحجار لكن بيعبدوا ايه ما هو في نفس الايه الافه من جواه بيعبد امراه بيعبد الفلوس تخيل بقى ان هو لما يعبد احيانا ويلتزم ويلتحي يعبد الشيخ يعبده من دون الله هو عابد عايز يعبد اي حاجة هو مهان عايز يتهان ويتذلل اي حاجة بس حاجة حسية بيلمسها بايده هي دي المشكلة الكبيرة الموحد عزيز عزيز بمين بالله سبحانه وتعالى فما بيتذلش لحد تموت الحرة ولا تأكل ثدييها عزيز حتى لما يموت يموت ايه يموت واقف يموت عزيز ده الموحد اللي هو بمين بالله جل جلاله فبنقول كده ان الذل بينبثق من القلب بيطلع من النفس فلذلك الغلو في الصالحين هذا منين من ذل النفس وانا قلت دايما يا جماعة ان اهل السنة وسط لا جفاء ولا غلو الكلام ده قلت في الحلقة اللي فاتت ان سيدنا النبي ما تصلي عليه سيدي ها ها سيدي وسيد ابويا اقول سيدنا النبي سيدي اه بس هو بشر يوحى اليه دي الوسطية اصل في بعض الناس عندهم جفاء قال محمد محمد مين النبي زي, زي انا بتعجب جدا وانا عايز اعلمكم الادب ان بعض الناس يقول ايه قال القرآن الكريم جاء في القرآن ما تنفعش لا قال القرآن ولا ايه ولا جاء في القرآن وانظر الى النص القرآني نص قرآني القرآن ده اعتقادك انه ايه كلام الله فلما تيجي تجيب آية تقول ايه قال الله ودايما تأدب عمرك ما تقول قال الله وتسكت تقول قال الله سبحانه وتعالى جل جلاله جلت عظمته الكبير المتعال سبحانه سبحانه زي ما تقول محمد ها صلى الله عليه وسلم تصلي عليه كذلك حين تقول الله تثني عليه تعلم هذا لأن بعض الناس وده واقع في السلفيين ان دايما بنعالج الغلو بجفاء وده غلط لا لا نعالج الغلو بجفاء وإنما بالتوسط كنت بقول كده في زيارة مسجد الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نحن وإن كنا نقول لا يجوز شد الرحال إلا أنه يستحب زيارة مسجد الرسول وإذا زرت مسجد الرسول يستحب زيارة قبر الرسول والسلام على الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتوسم خطاه سبحان الله العظيم نافع مولى بن عمر يقول لو رأيت عبد الله بن عمر وهو يسير إلى الحج لقلت مجنون يعترض بناقته ويجلس تحت شجرة ويمضي ويرجع فيسأل ماذا تصنع يقول لعل حافر ناقتي يقع على حافر ناقة الرسول يقول بس انا عايز ايه خف الناقة يجي فين مكان ناقة النبي فانت لما تكون في مسجد النبي ما تصلي عليه برضو خليك حريص ان انت تدخل الروضة وتقرب من القبر لعل رجلك تيجي على حتة جت عليها رجل النبي تركن على حتة كان راكن عليها النبي تميل على حتة كان ميل عليها النبي نزلت عليها دمعة من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم تتحرى ذلك بدون غلو بقى لا تبرك ولا شرك ولا غيره وإنما النبي اللهم لا تحرمنا من الحج والعمر يبقى مشيها كده في الوسطية لا غلو ولا شرك ولا جفاء ولا إعراض وإنما في الوسط في الوسط سيدنا النبي ما تصلي عليه زي ما قلت لك سيدك وسيد أبوك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما تقولش محمد تقول يا رسول الله حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم ذكرنا من صفات النصارى أيضا البدع قال سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إياك والبدع ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانا لما وكيف لما الإخلاص وكيف المتابعة إزاي زي ما النبي عملها صلى الله عليه وسلم ثم ذكرنا بعد ذلك الثالثة وهي خلط الحق بالباطل وتوقفنا عندها لبس الحق بالباطل هذا فعل الضالين واحنا قلنا ان منهجنا ان احنا بنعرض هذه الصفات ليس كلاما عن النصارى وانما تحذيرا لامة الاسلام منها وهل فيك من هذه الصفات شيء قلنا ان مشكلة عصرنا انه عصر اللخبطة ولبس الحق بالباطل تجد في هذا الزمان في دين بس دين ملخبط حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال فهل بعد الشر من خير قال نعم وفيه دخن خير فيه ايه دخن قال وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر يبقى في دين بس دين ملخبط واكثر الشخصيات التي تراها في هذا الزمان تلاقي اللخبطه دي موجوده شويه حق على شويه باطل ولذلك لما تشوف وضع الارض قبل بعثه النبي محمد تلاقي كان ال ال ال الوجه المميز للواقع اللخبطه دي شرك محض عند المشركين من العرب وتوحيد مخلوط بشرك عند النصارى لخبطه فالشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى بعث رسول الله ما تصلي عليه لتمحيض الحق يبقى الحق محض لذلك من اسمائه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم المفرق يفرق بين الحق والباطل ذكرنا مثالا لم نتمه وعدنا بإتمامه في هذه الحلقة في مسألة لبس الحق بالباطل قصة المائدة الحواريين قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء شو بقى سوء الأدب مع الله أو مع النبي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء القراءة الأخرى هل تستطيع يعني هل تستطيع أن تطلب من ربك هذا سوء أدب لبس الحق من الباطل فين هنا بقى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إيه اللي انتم بتقولوا ده قالوا نريد أن نأكل منها ها آه شوف أو لبس الحق بالباطل تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ايه ده زي ما بقول لك كده لبسوا الحق بالباطل راحوا ملبسين القضيه سبدين قالوا لا لا ده مش موضوع اكل ده موضوع ايه تطمئن قلوبنا ونكون شاهدين يا ترى انت حالك مع ربنا كده انك تبقى عايز باطل وتخادع وتلبسه ثوب حق او تبرز باطلك في صورة حق في امالك مش قلت لكم قبل كده يبقى واقف يصلي كده يجي الشيطان يقول له ايه طول طول دول بيبصوا عليك يوم يقول اه لعل حد يقتدي بيا برضه فربنا ينفع بيه بتضحك على مين يبقى صايم وساكت مش شايف حد عزم عليه بميه ولا بتاع ولا اي حاجه محدش يعرف انه صايم فيقوم يقول ايه اي حاجه تبين انه صايم يقول ده انا نيتي بس ان هم ايه عشان الناس تصوم رجب بدأ المفروض برضه الواحد يفكر الناس وهكذا هل انت احيانا بتبقى عايز باطل تقوم تظهره في ثوب حق وهو باطل محتاجة وقفة في حياتك بس قالت طلبهم المعجزات هل انت بتمتحن ربنا احيانا وتختبره وتجربه عند مرض وتداوي مثلا عند مصيبة وكربة وتفرجها تمتحن ربنا زي ما قالوا كده نريد أن نأكل منها وإيه تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا هذه أحوال الضالين مع الله سبحانه وتعالى طلب المعجزات لبس الحق بالباطل إظهار الباطل في صورة الحق قال الله إني منزلها عليكم قلت لك كتير أن الله عزيز لا يغالب ما تحاولش ان انت تحارب ربنا تغالب ربنا قال الله إني منزلها عليك فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين آه هو ده الحذر بقى ويمكرون ويمكر الله وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تجد هؤلاء حين يمكر على الله يمكر الله به وحين يخادع الله يخادعه الله فكذلك الذين يلبسون الحق بالباطل الله عز وجل يملي لهم زي ما قلنا في قصة أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته من أجلك يا رب قال الله كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل هو بيعلم وبيقول ان انا بعلم من ربنا لكن من جواه هو بيعلم ليقال ايه عالم فجعل الله الناس يقول ربنا خلى الناس يقولوا ايه عالم ليه مكرا به لانه مكر على الله مكرا به لانه او مخادعة له لانه خادع الله او تلبيسا عليه لانه يلبس على الناس فاحذر هذه الصفة من صفات النصارى اللي هي لبس الحق بالباطل احذر أن تكون فيك وأنت لا تشعر فتضيع نفسك أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته